قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن يا ربي لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما أما بعد في لقاء في أحد البرامج الأجنبية الشهيرة جدا مع واحد من أغنى مليارديرات العالم المحاور والمذيع وهو بيتكلم معاه فبيقول له أنت وصلت للثروة الرهيبة دي إزاي إزاي حققت الثروة ديت فقام طلع دفتر شيكات من جيبه وطلع قلم وقال له خد اكتب المبلغ اللي انت عايزه اي مبلغ هتكتبه مهما كان انا هديهولك المحاور مسك دفتر الشيكات ومسك القلم ومسكهم زي المبهوت يعني بدا يعرق بدا يتردد بدا يضطر طب هو يعمل ايه وفي الاخر ما جرؤش ان هو يعمل الموضوع ده ورجع له دفتر الشيكات والقلم قال له بص اهو انت جات لك الفرصه وانت اللي ضيعتها انا لو مكانك كنت كتبت المبلغ اللي انا عايزه انا وصلت للي وصلت دي لا ليه ليه ده لان انا عمري ما ضيعت فرصه اتفتحت لي في حياتي طبعا كل ده باذن الله سبحانه وتعالى ولكن يا جماعه الحياه فرص الدنيا فرص احنا ما خدناش غير فرصه واحده بس حياتك ده ايه عمرك ده هو هو الفرصه الوحيده لازم تحقق كل اللي ربنا طلبه منك في عمرك ده اهو ادي البخاري لازم كل اللي في البخاري ده يا جماعه يتحقق في عمرنا ده اهو اللي احنا عايشينه والا مش عايزين نندم يوم القيامه مش عايزين نيجي يوم القيامه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا لما يجي يقول لهم انظرونا نقتبس من نوركم عايزين شويه نور نعدي من على الصراط ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا خلاص انتهت مش عايزين نندم يا جماعه انا عايز اكلمكم الليله في موضوع خطير جدا المره دي هننخلع شويه من سلسله على فين يا شباب لان الموضوع ده ممكن يهم الكبار اكتر هيهم شباب قليلين ولكن موضوع خطير جدا موضوع لازم كلنا ننتبه ليه موضوع كل المجتمع معاقب بسبب عدم فعلنا ليه ووقت الكلام عنه في رمضان حد منكم يتوقع انا هتكلم عن ايه انا هتكلم عن موضوع في غايه الخطوره يا جماعه منع الزكاه انت ما بتزكيش ليه انت ليه ما بتطلعش زكاه مالك انت ليه زكاه الذهب والاساور والسلاسل واطقم الذهب اللي في الدولاب بتاعك ما بتطلعهاش انت ليه زكاه المال اللي عندك والفلوس والتجارات اللي عندك ما بتطلعهاش انت ليه زكاه المواشي اللي ربنا اداها لك ما بتطلعهاش ليه يا جماعه ليه ما بتطلعش زكاه زكاه المال ليه المجتمع بتاعنا معظمه ما بيطلعش زكاه المال انا عايز احذر كل واحد ما بيطلعش زكاه المال الليله خدوا بالكم الموضوع في غايه الخطوره ويعلم الله انا بقول الكلام ده وانا مستشعر خطوره الامر ده قد ايه وخطورته على كل واحد ما بيزكيش كام واحده في المجتمع بتاعنا ما بتطلعش زكاه ذهبها وما بتسالش اصلا في زكاه ولا في زكاه كام واحده ما بتطلعش زكاه ماله والنتيجه احنا شفناها اهو الناس بتاكل من الزباله والنتيجه يوم القيامه الفقير هيصبر على الفقر يوم القيامه وله الجنه ان شاء الله في الاخره ولكن ده هيحصل له ايه انا عايز اكلمكم ده هيحصل له ايه هيحصل له ايه في كل حاجه منع الزكاه هيحصل له ايه في الدنيا تاجر ممكن يقول لك دي فلوسي انت عايز مني ايه انتوا عايزين مني ايه ده فلوسي انا جمعتها بتعبي بعرقي انا مين اللي ياخد مني فلوسي انتوا عايزين واحد كان مع احد اخواننا الدعاء بيحسب له زكاته فبعد ما طلع حاجه الحاجات الثابته والاصول الحاجات اللي ما فيهاش زكاه حسب له اللي عليه زكاه لقى من 40 مليون يعني زكاته مليون جنيه قال له انت عايز نطلع مليون جنيه قال له ربنا يديك 40 مليون وزيهم حاجات ما عليهاش زكاه ممكن اكتر منهم كمان ومش عايز تدي لربنا مليون جنيه يستاهل ايه ده اللي ما بيطلعش زكاه ده مجرم كان في تاجر في وكاله البلح كان تاجر كبير جدا وتاجر معروف جدا وعايش لغايه دلوقتي هذا التاجر ما كانش راضي يطلع زكاه ماله وكان الناس بتنصحه يعني او الدعاء او الناس المتدينه او التجار اللي بتطلع زكاه مالها بتنصحه نصائح شديده جدا في مساله الزكاه هذا الرجل الان يا جماعه بيمسح للناس عربيات هذا الرجل الان راجل غلبان عايش على المعونات اللي عايش على المعونات ده عايش على المعونات ليه سبحان الله انتقام من ربنا فاكرين قصه قارون في القران فاكرين قصه قارون واتيناه من الكنوز ربنا بيقول انا اديته اديته مال واديته صحه واديته ذهب واديته فضه واديته بس ما رضاش يديني ما رضاش يدي ربنا حقه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه اولي القوه ليه الانسان كل ما المال بيزيد في ايديه بيطمع اكتر ويبخل على ربه اكتر ليه يا جماعه ده ربنا بيقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه صحيح البخاري اهو انا حاطط لكم قدامي الوقت صحيح البخاري احاديث مسلم انا حاطط لكم قدامي الوقت الدين الدين يا جماعه قدامنا اهو كلام ربنا سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه لما الايه دي نزلت من ضمن من نزلت يوم اللي بيمنعوا الزكاه ليه صحيح البخاري الحديث اهو من منع من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامه ماله فلوسه اطيانه ذهبه تقوم الذهب بتاعتها والالماس والاساور والفضه مثل له ماله يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان فياخذ بلهمزتيه فياخذ بلهمزتيه فيقول له انا مالك انا كنزك ياخذ بلهزمتين اللهزمتين يا جماعه اللي هم عارفين العظمتين دول عارفين لما يجي وحش يفترس غزاله يقوم ماسكها بانيابه من الحتتين ده هم وبرده قالوا ان هو لحم الوش اللي هو اللحم اللي بيغطي الاكل اللي بيتمضغ بالاسنان اللهزمتين ده هم اللي هو زي مكال المال اللي كان المفروض يديه لليتيم وللفقير وللمسكين الشجاع الاقرع ده اللي هو تعبان سموه شجاع لانه ممكن لو دخل عليه فارس بحصان يقف في وشه وينفس السم في وشه ما بيهموش حد قمه الشجاعه قمه الاقدام شجاع اقرع قال لك اقرع الانسان الاقرع اللي ملوش شعر التعبان اللي له شعر اللي هو التعبان اللي عجز وكبر التعبان اللي ملوش شعر اللي لسه بشبابه وبصحته ده اللي عارف التعابين واعمار التعابين شجاع اقرع وفي بعض الناس قالت من كتر السم اللي في جسمه فانسلخ جلد راسه شجاع اقرع له زبيبتين يا اما نقطتين سود هنا يا اما قالوا له نابين عشان يغرزهم من اهو فيا ياخذ بلهزمتيه ده في صحيح البخاري اهو يا جماعه ثم يقول انا مالك انا كنزك انا فلوسك اهي انا كنزك اهو انا اطقم الذهب اللي ما رضيتيش تطلعيها ايه اهي في صحيح مسلم باقي الروايه ان هو يبدا يقطع في جسمه عضو عضو يبدا يمضغ في جسمه عضو عضو في صحيح مسلم يقطعه حتت يفرمه يفرمه شفته قبل كده وحش كل كائن من الكائنات اللي افترسها يعمل فيه كده اهو قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها مين اللي بيكنز يعني ايه بيكنز يعني فهمنا معنى الكلمه اللي بيكنز اللي هو ما طلعش الزكاه كل ما المهما زاد ما طلعش طلع فيه الزكاه ما هوش كنز الكنز المال اللي ما بيطلعش زكاته والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل في سبيل الله فبشرهم شوف كلمه بشرهم في واحد يبشر بالنار ده قمه السخريه قمه الاستهزاء قمه التهديد انت مش عارف هيحصل لك ايه فبشرهم بعذاب اللي بيقول عذاب مين مش واحد قادر عليه ده الملك الجليل هو اللي بيقول عذاب بعذاب اليم مش عذاب عظيم عذاب اليم عذاب كيفي فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها يوم خمسين ألف سنه طول خمسين ألف سنه يوم يحمى عليها في نار جهنم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في روايه صحيح مسلم انه ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها يا اللي عندك اطقم ذهب يا اللي عندك فلوس الذهب والفضه زي الفلوس الوقت بالظبط يا جماعه ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اتي بها يوم القيامه صفحت صفائح فيحمى عليها في النار ثم يقوى بها جباه جباههم وجنوبهم وظهورهم اسمع خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة يوم القيامة من أوله لآخره عذاب منع الزكاه بيتعذب في دنيته بيتعذب في قبره بيتعذب يوم القيامه بيتعذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيطرد منه بره بره والعياذ بالله سواء بيتعذب في النار ليه عمل جريمه عمل جريمه عظيمه عمل جريمه خطيره 50000 سنه وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها اللي عنده مواشي الا اتت يوم القيامه احسن ما تكون باقوى صحه كانت فيها فتطأه باخفافها و تعضه بأفواهها تفضل تعض فيه وتطأ فيه ده في مسلم يا جماعة في مسلم في خمسين ألف سنة كلما انتهى عادت من أولها كل ما الفوج ينتهي يرجع تاني من الأول خمسين ألف سنة تارج الزجاجي يتعذب في القيامة خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة وما من صاحب شاة ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا أتت يوم القيامة كأحسن ما تكون تطأه بأقدامها وتنطحه بقرونها كلما انتهى آخرها عادت من أولها خمسين ألف سنة حتى يقضى إلى الجنة أو إلى النار خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة عذاب تعذبي نفسك ليه تعرضي نفسك ليه عشان اتنين ونص في المية بخلانين بيهم على ربنا يا تجار الأعمال اللي ربنا اداكوا أموال قارون ربنا خسف به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض ليه مش عايز يدي ربنا حقه مش عايز يدي ربنا الحق في المال اللي أتاه والحق في النعمة اللي ربنا اداها له زكاة المال فين يا جماعة فين زكاة المال يا أمة محمد اللي بيزني الشاب اللي بيزني لأنه مش لاقي يتجوز لأن الغني اللي كان مسؤول إنه يكفله بالزكاة ما كفلوش اللي وقعت في الزنا عشان 3 جنيه 3 جنيه عشان تأكل أسرتها دي كانت مكفولة دي في رقبة كل واحد غني ما طلعش زكاة ماله في ميزانه يوم القيامة هيلاقيها محطوطة في ميزانه بكل كبيرة من الكبائر الكبائر اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول وانت مسؤول وانت مسؤولة اللي زنت عشان الفقر اللي انتحر عشان الفقر اللي كان في أسرة وانتحر لأنه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه اللي راحت للجمعيه الخيريه الراجل بيقول لها قولي اقصى امنيه ليكي وانا احققها لك دلوقتي قالت له انا عايزه فرخه عايزه دجاجه طبخت لامها الشوربه بعظم فراخ الوقت الفقراء يا جماعه بيشتروا رجلين الفراخ بالكيلو رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد بيبص لها ممكن يقر... بيشتروها بالكيلو عشان ي... يا سبحان الملك احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزه تأدي زكاتها يبقى ده يحصل فيهم القيامه ايه يبقى انت لما بتمنع زكاه مالك وزكاه ذهبك وزكاه رصيدك في البنك وزكاه مالك وتجارتك والسيوله اللي عندك يبقى انت هيحصل فيك ايه اجرام اجرام محدش يسال عن اللي هيحصل له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه لما يجي الشجاع الاقرع اللي له الزبيبتين النبين او العلامتين السود فياخذ بلهدمتيه يقوم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا اهوت ويقول له انا مالك انا كنزك يطوقه ويلف حوالين رقبته والعياذ بالله ليه لانه ما طلعش الزكاه طب على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له ايه شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم واصله في البخاري حديث الرسول انه ياتي لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على كتفيه بعير له رغاء يقول البعير قاعد يمأمأ يقول انقذني يا رسول الله اغثني يا رسول الله ما طلعتش زكاته ليه شايل زكاه شايل المال اللي ما رضاش يطلع الزكاه بتاعه فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك قال لك في شرح صحيح البخاري قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته كلمه النبي لي لا املك لك شيئا معناها ان ما فيش امل في نجاته والعياذ بالله قد بلغتك ولا ياتينا الا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على رقبته حامل شايل المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته حتى لو اتكسرت رقبته شايله على رقبته بشاة لها لها رغاء او كما قال عليه الصلاة والسلام يقول انقذني يا رسول الله او بشاة لها يعار يقول انقذني يا رسول الله فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك الموضوع انتهى بره يطرد من على الحوض الحوض يا جماعه ده الحوض ده المكان الوحيد اللي فيه الظلم المكان الوحيد اللي فيه ميه في عرصات القيامه المكان الوحيد اللي فيه امن في عرصات القيامه المكان الوحيد اللي فيه نجاه من انقلابات الكون كله اللي بره المكان الوحيد اللي فيه نجاه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثل بعده قط انتوا متخيلين يا اخوانا يعني ايه انسان يدخل على الحوض وانسان يطرد بره يطرد بره في عرصات القيامه ليه لانه ما طلعش زكاه الرسول يقول لك لك لا املك لك من الله شيئا يقول لك لا املك لك من الله شيئا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ما من مانع زكاة او ما من رجل لا يؤدي زكاة مال او كما قال عليه الصلاة والسلام الا كوي من ظهره اسمع حتى ينفذ من جنبيه لغايه ما الكي والنار تطلع من جنبيه وكوي من قفاه حتى ينفذ من جبهته لغايه ما العذاب يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحمه وكل مخه ويطلع من جبهته والعياذ بالله ده العذاب ده فين يا رسول الله العذاب ده في النار الرسول ما قالش في القبر في كله في كله يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تارك الصلاه واحد ماسك صخره وقائم على راسه يهوي بها على راسه يحطم راسه لغايه ما يبدا راسه تنمو من جديد يقوم نازل بالصخره عليه تحت التراب ماذا يحدث تحت الارض اللي ما بيطلعش زكاه ماله في القبر يحصل له ايه اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيتختم له بايه في الدنيا اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعدي من على الصراط ازاي اللي ما بيطلعش زكاه ذهبها وزكاه مالها هتعمل ايه على الميزان اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه ساعه العرض على الله ينظر عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب وهم محاسبين طبعا كلهم ولكن هو كمان محاسب على الجرائم دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاه مالهم لو الاغنياء طلعوا زكاه مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزباله الفجر كل يوم لو الاغنياء طلعوا زكاه مالهم مش هنشوف الست الفقيره اللي قعدت تكلم واحده فقيره تانية بتقول لها انا اولادي مقطعيني عشان اعمل لهم بطاطس محمره ما هيش قادره تجيب لهم زيت تقلي فيه البطاطس التانية هتلاقيها بتجيب الزيت بتاع بتاع بتاع الطعميه اللي اسود اللي بيسبب السرطان تحط نقطتين على الفول نقطتين على الاكل اللي هي بتاكله لهم عشان الصدى بتاع الاكل الصدى بتاع اكل الفقراء عشان يدوا الفقر يخف شويه سبحان الله يا اخوانا يا اخوانا عايزين ننتبه يا اخوانا عايزين ننتبه اللي ما بيطلعش والقضيه مش قضيه زكاه بس واللي معاه فلوس كتير وشايف الفقر ومش راضي يطلع زي ما ابو ذر راح مره والنبي عليه الصلاه والسلام جالس فلقى النبي بيقول هم الاخسرون ورب الكعبه ابو ذر اترعب حس ان هو خلاص هلك ده في حاجه انا ضعت ولا ايه فقال من هم بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاكثرون اموالا الا من قال بيديه هكذا وهكذا اسمع وهكذا يعني قاعد يطلع صدقات يمين وشمال وورا النبي ما قالش قدام النبي ما عملش بايده لقدام النبي لورا ويمين وشمال الجهات اللي انت مش هتبص لها بعد ما تطلع لقدام تطلع الحاجه تفضل ماشي وشايفها قدامك طلع وما تبصش طلعت فين ارمي ورا ارمي يمين ارمي شمال انجد نفسك انجد نفسك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله صحابي بيقول له ابايعك يا رسول الله بس في حاجتين في الدين ما اقدرش اعملهم الصدقه اللي هي الزكاه يعني كان اسمها الزكاه كانوا بيسموها الصدقه الصدقه والجهاد ما اقدرش يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحب ايده من ايده كان هيبايعه سحب ايده على طول يعني النبي تيجي تسلم عليه من ايه يسحب ايده ما يبديش ايده ليك ما يسلمش عليك انت ابو بكر حارب اللي زيك انت ابو بكر تحارب بالسيوف اللي زيك اللي ما بيطلعش زكاه اللي ما بيطلعوش زكاه مالهم يعني انت لو ابو بكر كان موجود يعني انت يوم القيامه لا يمكن تحشر مع ابو بكر لا يمكن تحشري مع عمر لا يمكن تحشروا مع الصحابه لو فضلتوا ما تطلعوش زكاه مالكم ده ابو بكر لو كان عايش كان قتلك بالسيف عشان الزكاه كان قتلك بالسيف زي مناهي الزكاه هتحشر معايا يبقى انت يوم القيامه بعيد عن كل دول انت مع مناهي الزكاه هتبقى مع مناهي الزكاه فين فقال فرسول الله سحب ايده النبي ما يسلمش عليك ما يحطش ايده في ايدك ابدا ليه عشان ما بتطلعوش الزكاه فاخذ يحركها ويقول لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه عايز تدخل الجنه ايه لا زكاه ولا جهاد هتدخل الجنه ازاي تخيلوا يا جماعه شايفين الحديث تخيلوا بقى اللي بيطلع زكاه ماله له باب من ثمان ابواب في جنه الرضوان اسمه باب الصدقه باب صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري باب الصدقه باب من ثمان ابواب اللي بيطلع زكاه ماله يعني تمني نعيم الجنه باتنين ونص في الماء من فلوسك تمني نعيم الجنه باتنين ونص في الماء من مالك تخيلوا يا جماعه ايه السهوله دي ايه اليسر ده ايه اليسر ده يا جماعه ايه التيسير ده كان في واحد في الصعيد وكان بيطلع زكاه ماله الكلام ده كان في الخمسينات او الستينات ايام ما كانش يعني الوقت ممكن تلاقي ناس بتطلع اما ما كانش حد بيطلع وجيه دود اكتسح الاراضي فرمها كان المحصول كله الراجل ده الوحيد اللي كان بيطلع الزكاه في المنطقه ده ايه بيقول اللي بيحكي الراوي بيقول الراجل ده لا يمكن الدود كان يقرب من الارض بتاعته لدرجه كانوا يجيبوا الدود كان الدود بيتكبش من كتره يجيبوا الدود يكبشوه يرموه في ارضه الدود يجري بره الارض بتاعته ما يقربش من الزرع بتاعه سبحان الملك الحافظ ربنا يحميك في مالك ويحميك في صحتك ويحميك في اولادك ويحميك في دنيتك واخرتك انما لا زكاه خلاص استحمل اللي انت هتستحمله بقى حديث الأبر... الاقرع والابرص والاعمى اللي ربنا ابرأهم من امراضهم وبعد كده طلب من كل واحد طلب من ده ناقه ومن ده بقره ومن ده غنمه طلب من كل واحد من خلال ملك في شكل واحد غلبان زي ما الغلابه جايين لكم عند بيوتكم بيسالوكم عايزين اكل عايزين يسدوا جوعهم عايزين يسد الوقت يا جماعه الفقر الفقر هيكفر الناس الفقر خلى الناس تنتحر الفقر خلى الناس تزني بالمال تقتل عشان المال والعياذ بالله كلهم مؤاخذين بالجرائم دي ولكن الغني مؤاخذ زيهم بل قد يكون مؤاخذ قبلهم تخيل لما تيجي تلاقي في ميزانك نص كبائر اهل مصر نص كبائر اهل الخليج نص كبائر اهل المغرب العربي نص كبائر فقراء جنوب السودان وشمال السودان ودارفور ليه يا رب انا ما عملتش كل ده يا رب انا ما عملتش حاجه من ده انت السبب في ده انت اللي ما طلعتش مالك تخيلوا يا اخواني تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيحذرنا من منع الزكاه الا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا اللي طلع زكاته يا جماعه اللي اللي ما صلاش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بني الاسلام على الخمس يعني الاسلام بناء مبني على خمس اعمده اسالوا اي واحد مهندس في العالم لو امتن مبنى في العالم اتشال منه عمود يحصل له ايه انهار انت دينك منهار كله ما عندكش دين لانك ما بتطلعش زكاه والرسول سوى ما بين اللي منع الزكاه واللي منع الصلاه تخيلوا اللي منع الصلاه لما ربنا قال عليهم نزاعه للشوى النار تنزع ايديهم تقطع ايديهم ورجليهم وتقطع جلد فروه راسهم اعضاء السكوت اعضاء السجود تخيل بقى امال اللي ما طلعش زكاته اللي ما طلعش زكاته في القبر والعياذ بالله زي ما قلنا عذاب رهيب لما دخلت امراتين على النبي عندهم اساور ذهب فقال اتؤديان زكاتهما بتطلعوا زكاه فقال لا ما بنطلعش فقال ايسركما ان تصوران من النار يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام عايزين الاساور دي اساور نار يوم القيامه فقال لا قال فاديا زكاتهما والا كل ده طب النار النار ديت لما تصور تصور يوم القيامه وتصور في القبر تخيلوا يا اخوانا الموضوع كبير الموضوع كبير ويل لكل همزه لمزه ما دام كلمه ويل اتقالت يبقى نار الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده ما رضش يطلع حق حقه كلا لا ينبذن يتنبس مكروه مطرود في الحطب الحطمه جزء من النار فظيع اسمه الحطمه وما ادراك منين هتعرف عمرك ما هتتخيل العذاب اللي فيه ما الحطمه نار الله الموقده اللي ما تطفاش ابدا التي تطلع على الافئده تخترق اللحم وتدخل في القلوب اللي اتملت بحب الدنيا انها عليهم مؤصده مقفوله خزن زي ما حطوا المال والذهب في خزن وفي علب يتحطوا في خزن من نار في عمد ممدده خزن جنب بعضها مقفول عليهم توابيت من جمر والعياذ بالله ما سلككم في سقر اللي بتسقر اللحم وتذيبه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ما كناش بنطلع زكاه ما كناش بنطلع حق ربنا سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاه يوم القيامه في النار قضيه منتهيه قضيه منتهيه منع الزكاه الدنيا بتاعته كلها عذاب ومعاقب من الله ومجرم عند ربنا وخاتمه السوء بتتهدد والعياذ بالله وعذاب القبر وعذاب القيامه وعذاب النار عذاب اليم يا جماعه عذاب اليم من الله سبحانه وتعالى طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي انا مش عايز حد يقول لي شبهات حدش يقول طب انا هعمل ايه ده انا والله بطلع لربنا برضه بطلع كل شويه يا ابني الزكاه 2.5% مالهاش دعوه بالكلام ده تتحسب وبالشلن ده حق الملك سبحانه وتعالى واحد يقول طب انا هطلع لربنا مبالغ كبيره خاف احسن ياخد منك كل حاجه طلع زكاتك لقرايبك اول حاجه قرايبك الفقراء للاسر الفقيره اللي في قريتك وفي قريتك للحالات الفقيره اللي انت عارفها وغيرك ممكن مش عارفها طلعوا جزء من زكاتكم في الدعوه يا جماعه المجمع الفقهي في مكه بالاجماع قال ان الزكاه تطلع في الدعوه الى الله ونصر دين الله بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اهو الدعوه الى الله ودعوه غير المسلمين كمان ده موضوع تاني بقى كبير دعوه غير المسلمين نتبرع له على قد ما نقدر اللي معاه مليون يطلع نص مليون منهم ده ديننا يا جماعه ده ديننا ما ينفعش نفرط فيه كلمتكم يا اخوانا عن الزكاه قلت لكم قرايبكم الفقراء اللي في البلد عندكم الفقراء اللي انتوا عارفينهم وغيركم مش عارفهم الانفاق على الدعوه جزء من زكاتك على الدعوه ده اجماع المجمع الفقهي في مكه المكرمه يعني انا مش بتكلم ده بتكلم عن اجماع علماء من اكبر علماء الامه فاكتر من سنه كمان الشاب يجبر ابوه يقول له حرام عليك انت بتاكلنا حرام لان حق ربنا ما بيطلعوش من المال المال كله بقى حرام طلع حق ربنا والا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به طلع حق ربنا سبحانه وتعالى يعني انا اسف يا جماعه انا اسف ان درس الليله كان شديد ولكن انا بكلم واحد لازم يفوق لازم يعرف هو يعمل في نفسه ايه لازم يعرف هو هيضيع نفسه قد ايه 50000 سنه عذاب يوم القيامه باتصال طرد من على حوض رسول الله عذاب في النار يخترق جسده فتكوى بقى جباههم وجنوبهم وظهورهم في علماء قالوا الجباه من قدام والظهور من ورا والجناب من ناحيتين قال العذاب هيجي لهم من الاربع جهات هيخترق جسمهم من الاربع جهات والعياذ بالله هيحفر في جسمهم من الاربع جهات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ما بتزكيش ليه مالكش عذر مالكش عذر اتقي غضب الله اتقي انتقام الله لكل فقير ولكل واحد محروم ومش لاقي ياكل نتقي الله يا جماعه والامه كلها تطلع زكاه والله العظيم لو 10% من اللي قاعدين طلعوا زكاتهم شوفوا الامه تنقلب قد ايه اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اعنا على انفسنا اللهم اعنا على شهواتنا اللهم زكي قلوبنا اللهم اعنا على اداء حقك في اموالنا واعنا على اداء حقك في اوقاتنا واعنا على اداء حقك في صحتنا وعافيتنا الله وأعنا على أداء حقك في كل نعمة أنعمت بها علينا رب اجعلنا لك شكارين لا تجعلنا لنعمك جاحدين لا تجعلنا نعصيك بنعمك يا رب العالمين يا رب تب علينا وطهرنا وطهر قلوبنا من حب الدنيا وطهر قلوب أمة محمد من حب الدنيا وطهر قلوب أمة محمد من الوهن ومن حب الدنيا وكراهية الموت يا رب حبب حبب اللهم اجعل حبك احب الى قلوبنا من الماء البارد على الضبع اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا يا رب يا رب استعملنا استعمل اوقاتنا واعمارنا واموالنا لنصرة دينك ولطاعتك يا رب العالمين تب علينا تب علينا فيما مضى اعصمنا فيما بقي ثبتنا على طاعتك اشرح صدورنا للهدى اعنا على انفسنا اعنا على شح انفسنا ع- اللهم اشف المسلمين من شح قلوبهم ومن شح انفسهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا امه متراحمه متواده متبادله فيك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والى لقاء في ليله قادمه باذن الله